إن شاء الله موضوع النهاردة موضوع نحتاجه على طول الطريق من أوائل الأوامر اللي نزلت النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكثر الأوامر اللي نزلت لجميع الأنبياء وهقول ولا سبيل إلى النجاة إلا به وهي أعلى درجات الجنة تخيل كده حاجة من أول يوم لآخر يوم أنت محتاجها في كل أنواع العبودية أنت محتاجها في كل مراحلك أنت محتاجها مفيش نبي الأنبياء جه إلا وأمر بيها الصبر الصبر بس احنا دايما عندنا الصبر على البلاء انا اتكلم النهارده على مستوى اعلى شويه اللي هو الصبر في الدعوه الى الله الصبر في الدعوه هي وصيه من الله لكل رسول من رسله مره ومره ومره ولعباده المؤمنين برسله وما يمكن أن يقوم على هذه الدعوة أحد إلا والصبر زاده وعتاده والصبر جنته وسلاحه والصبر ملجأه وملاذه قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أصحاب أكبر عزائم في التاريخ على تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى اللي هم أقول العزم الخمسة الرسل اللي ربنا أمرهم أن هم أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه اللي هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يحتاجون إلى الصبر وكان عنوانهم في إمامة الدين كان الصبر وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون الصبر واليقين انك انت تبقى عندك يقين ان اللي انت عليه ده صح يقين ان كلام ربنا صح يقين ان كلام النبي عليه الصلاه والسلام صح وانك تصبر على ذلك احيانا بيبقى المواقف لا تحتاج اكثر من مجرد الصبر لكن للاسف قليل من الناس يصبر الوصيه بالصبر تتكرر عند كل تكليف بالدعوه او تثبيت الصبر هو الزاد الاصيل في هذه المعركه الشاقه معركه الدعوه الى الله المعركة في الدعوة إلى الله معركة مزدوجة لأنك بتواجه شهوات نفسك وأهواء قلبك وبتواجه أعداء خارجيين أعداء الدعوة الذين تقودهم شياطين الشهوات وتدفعهم شياطين الأهواء وهي معركة طويلة عنيفة لا زاد لها إلا الصبر الذي يقصد فيه وجه الله ويتجه به إليه احتسابا عنده قال عبد الله بن مسعود كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون النبي ده كان سيدنا نوح النبي عليه السلام بيحكي للصحابة الحديث في البخاري بيحكي للصحابة بيقول لهم كأني أنظر إلى نبي من الأنبياء ضربه قومه قومه ضربوه كان رده إيه الصبر وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون من يصبر على ذلك إنه ليس لأصحاب الدعوة إلى رب العالمين إلا ملاذ واحد الملاذ الحصين الأمين وإلا ولي واحد وهو الولي القوي المتين وعليهم أن يصبروا حتى يأذن الولي بالنصرة في الوقت الذي يقدره بحكمته وعلمه قال تعالى ولقد ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا على ما كذبوا واوذوا صبر ان انت واحد بيكذبك وانت بتصبر واحد بيؤذيك وانت بتصبر حتى اتاهم نصرنا الدعوه الى الصبر والتوجيه اليه صاحبت كل دعوه ربنا من اول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولربك فاصبر من الأوامر في الدعوة ولربك فاصبر إنك تصبر طب اصبر ليه؟ اصبر لله وتكررت لكل رسول ولكل مؤمن يتبع الرسول لثقل العبء ومشقة الطريق ولحفظ النفوس فالصبر في الدعوة بلا سخط ولا قلق ولا شك ولا شك في صدق الدعوة ولا صدق موعود الله سبحانه وتعالى ضرورة لازمة وهذا يوجب للداعية اطمئنان ورضا بقدر الله ومعرفة بحكمته من وراء الابتلاء احنا يا جماعة بتبتلى ابتلاء الابتلاء ده ليس لك فيه إلا الصبر فقط الصبر لما النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة مات ابن لها وهي تبكي بكاء شديدا فقال يا أمة الله اصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصاب- بمصاب- بمصيبتي قالت له أنت تعرف أنا في إيه ولم تكن تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف فذهب الناس إليها وقالوا ألا تعلمين من هذا إنه رسول الله فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم مسرعة وقالت يا رسول الله استغفر لي فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى أحيانا بيبقى فقط البلاء نزل عشان يختبر فيك فقط الصبر إنك تبقى عندك يقين بما أنت فيه وتصبر على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة عبد له منزلة عند الله يختبر في إيه بقى؟ لازم يختبر اختبار الصبر ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له من الله تعالى ثم صبره على ذلك إن هو إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قالوا إن أعلى الدرجات في الجنة درجات الصابرين وإن المجاهدين ينالوا أعلى الدرجات بإيه؟ بصبرهم على مجالدة الأعداء وأن الصائمين يدخلوا من باب الريان أعلى الدرجات الباب المخصوص للصائمين بصبرهم على مكابدة الجوع والعطش لله إيه الدعوة للصبر والتوجيه إليه صاحبت كل دعوة وتكررت لكل رسول ولكل مؤمن يتبع الرسول لثقل العبء ومشقة الطريق ولحفظ النفوس فالصبر في الدعوة بلا سخط ولا قلق ولا شك في صدق الوعد ضرورة لازمة وهذا يوجب للداعية اطمئنانا ورضا بقدر الله ومعرفة, ومعرف ومعرفة بحكمته من وراء الابتلاء وهذا اللون من الصبر هو الجدير بصاحب الدعوة احنا يا جماعة أمرنا أن نبلغ دين الله إيه من أسماء الله الصبور نواصل نقول ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم هو يرزقهم ويعافيه واحد بيشرب ربنا ويعيش في ملك الله خلقه الله ورزقه الله ويعافيه الله ثم يسب الله ومع ذلك لم ينقطع الرزق فما أصبر الله هي دعوة الله وهي دعوة إلى الله ليس له ومنها شيء وليس الإنسان من ورائها غاية فكل ما يلقاه فيها فهو في سبيل الله وكل ما يقع في شأنها هو من أمر الله تعرفين الصبر احنا بنع- المفروض نعلمه الأطفال ربنا سبحانه وتعالى ويتكلم عن لقمان لقد أتينا لقمان الحكمة قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إن الصبر من العزائم فمن قام بحق أو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر فلا بد أن يؤذى لو أنت صليت بس محدش هيكلمك هتبقى أمر الأمر الموجه ليك بالصبر فقط على إنك تصبر على العبادة لكن مجرد انك انت اعلنت انك انت هتقيم دين او انك هتدعو الدين او انك تأمر معروف وتنهى عن المنكر هنا لابد ان يصاحب ذلك اذى عشان كده الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يقول لك ان تواصوا بالحق يصاحبها تواصوا بالصبر ان احيانا ان انت بتيجي تشتغل في الدين بتيجي تقيم دين فبتلاقي صد شديد بتلاقي ايذاء شديد بتلاقي مواجهات عنيفة ومتبقاش فاهم هو ليه عليك ان تصبر الواو مصاحبة أؤمر معروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك هو إيه هو إيه اللي هيصيبني ما هو مش انت هتأمر وتنهى يبقى لازم يبقى فيها يصيبك ده ما تأمر وتنهى يبقى لازم هيصيبك طب الحل لما يصيبني نتيجة الأمر والنهي هو إيه؟ الصبر يقولوا الصبر هو حبس النفس عن التسخط إنك تحبس لسانك إنه يقول كلمة غلط إنك تحبس نفسك إنها تتسخط على أقدار الله إنك تبقى ماسك نفسك مش كل كلام عن البلاء إيه، كل صبر مش كل كلام على البلاء كل صبر احيانا انك انت ممكن تتكلم على البلاء وانت صابر انما شكوى الله كل صبر انما التسخط على امر الله كل صبر انما التنازل عن دين الله كل صبر يعني انت رايح تامر واحد فما يقول لك تعالى معايا يا عم تعالى روح المسجد لما تيجي انت مع القهوه يا عم تعالى روح المسجد تع... خلاص تعالى روح القهوه انت كده ما صبرتش انك انت رحت طقم معروف عن المنكر فواحد استهزأ بيك واحد سخر منك واحد شتمك فانت تركت الامر المعروف والنهي عن المنكر كده ما صبرتش انت عظمت في نفسك فتسخطت على قدر الله وعلى امر الله وحزنت من ذلك وقررت انك انت ايه انك انت تترك الامر ده مره ما عادش تعمله تاني كل صبر انك انت تسرعت بالرد كل صبر عدم الحب ملوش علاقه بالتسخط ربنا قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم حنا في حاجات تكرهها النفس بتكره نفسك عليها طب ولو الانطباع ده النبي عليه الصلاه والسلام قال اني إيه اني اوجع كما يوجع رجلان منكم ما كانش ده تسخط سيدنا أيوب قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ما كانش ده تسخط ذكر البلاء ليس دائما تسخط الرضا مقام أعلى والشكر مقام أعلى لما واحد من الناس مات له ابنه واحد من أحد العلماء يعني لما مات له ابنه ابتسم وشكر ربه فقالوا هو وصل لأعلى الدرجات فواحد قال له بس أنا عندي إشكال إيه النبي صلى الله عليه وسلم لما ابنه مات بكى والراجل ده لما ابنه مات فرح ولما سألناه قال أراد ربي أن يبتليني فأردت أن أزيده أنا ربنا أراد أن يبتلي بصبري ف... فأنا فرحت شكرا لله على قضائي فكان شيخ الإسلام عقد فصل و... وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بلا خلاف يعني وفي عدم فهم عدم فهم أو تف... عدم فهم عبوديات مع بعضها البعض هو اللي بيؤدي إلى هذا الإشكال النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين مجموعة من العبوديات في وقت واحد لأن هو لما ابنه مات في عاطفة أو في عبودية اسمها عبودية الرقة والرحمة للأطفال الأبناء وفي عبودية الرضا وفي عبودية الشكر فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات شكر قلبه وبكت عينه فجمع بين عبودية الرضا وعبودية الايه الرحمة والرقة لموت الأبناء وهذا الرجل عجز أن يجمع بين عبودتين فأخذ فعل عبودية واحدة أحيانا يكون الدواء فقط الصبر في الله وشوف كلمة ولربك فاصبر اللي هو هتصبر ليه يا عم الشيخ مصطفى لربك فقط فقط استعانة بالله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من معينات الصبر الله سبحانه وتعالى هو صاحب الدعوة في فرق من صاحب الرسالة وحامل الرسالة صاحب الرسالة هو الله ليس لك من الأمر شيء لأنك حامل الرسالة يعني ليس لك أن تغير أمر الله عشان خاطر الناس ترضى مش هيرضوا أحيانا بتيجي تبلغ الرسالة فبتجد الناس تقول لك ايه يعني بلاش الحتة دي مشيها كده هل لك ذلك لازم يبقى عندك يقين في امر الله يقين وعندك صبر على ذلك الامر ستنجلي المعركة أو ستنقضي المعركة وسيذهب الغبار وسترى موقعك بعد فترة قليلة يا ترى هتبقى ندمان على إن موقفك تزحزح ولا تبقى فرح بإنك صبرت على أمر ربك في كل معارك الحياة الدعوية كده أحيانا بيبقى مثلا ينزل هزيمة بالمسلمين أمر عام هل هتصبر على أمر الله ولا هتسلم النمر لما أحد نزلت الهزيمة وشاعت إشاعة بعد مقتل مصعب بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بدأ بعض الصحابة يرجعوا المدينة خلاص احنا هنعمل في في من القتال فقام أنس بن نضر وقال قوموا فموتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مش النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يكن صلى الله عليه وسلم مات وقتئذ فقال قوموا فموتوا على ما مات عليه قال لهم انتوا جايين ليه انك هتكمل الطريق انك تصبر على الطريق على لأواء الطريق على صعوبة الطريق على وعورة الطريق على انفرادك في الطريق احيانا انك احيانا تبقى انت الوحيد اللي في وسط مجتمعك بتعمل ده يعني انت بتقول لهم السرقه حرام وتلاقوا لك يعني اه يعني عملنا كل حاجه في القريه للسرقه يعني يعني يعني ده يضيق يعني ان انا اتاذى يعني انت ما يعني انت ما رضيش ان انا اتاذى وانت يرضيك انك انت تسرق اموال الناس ده مجرد انك انت بتأمر بتنهى عن عن واحد حرامي بتحس ان في اشكال كبير انك تصبر على انك انت تبقى الوحيد في وسط من حولك الذي يريد ان يسلك الطريق والباقي ما تقسمهاش يا عمي انك تصبر على اختيارات شرعية انك انت النهاردة صاحبك اختار ان هو يشتغل شغلانة الشغلانة ديت بتضيع كثير من دينه وانك انت اشتغلت شغلانة تانية فيها عائد مادي اقل شوية لكن بتحافظ فيه على دينك انك تصبر على ده فيجي واحد يقول لك يا عم انت دافن نفسك ليه تعالى بس وانا هظبطك قاعد هنا وقاعد تاخد لي مش عارف فين ويا دوب ماشي على قدك تعالى بس وانا هعرفك الحياه عامله ازاي اختيارك انت لما اخترته ما اخترتوش عشان خاطر ان انت كنت عاجز انك تختار الاختيار التاني انما اخترته عشان انت مؤمن ان انت عندك رسالة وان هذه الرسالة تحتاج الى وقت وانك انت محتاج تتعلم وانك انت محتاج تعمل وانك انت محتاج تنتج فلما اخترت القضية ما كانتش انك انت اخترت مرة في طلعة كان مزاجك فيها حلو انما انك اخترت عن يقين فعليك ان تصبر على هذا الامر البشر لا يعرفون تدبير الله سبحانه وتعالى وحكمته الله يقدر الأحداث ويقدر موقيتها كما يشاء وفق حكمته وتدبيره للكون كله البشر يستعجلون التقدير إذا طال عليهم الأمد يستجيبون لو قعد فترة كده هو احنا كده صح ولا غلط مفيش نتيجة ليه مفيش ناتج ليه انا مش حاسس ان في تأثير ليه نبي من الأنبياء يبتلى 18 سنة وفي رواية 70 سنة بالمرض أيوب اللي إذا ذكر الصبر ذكر يقول لك يا صبر أيوب لو أنت مكانه بعد سنة سنتين فين بقى؟ ما احنا ماشيين اهو بقالنا ثلاث سنين اهو فين الناتج؟ يعني مفيش تأثير كده ولا ايه؟ الناس يستعجلون النتيجة ولا يصبرون على أمر الله فيبتليهم الله حتى يستخرج من قلوبهم الصبر احيانا تلاقي الطريق انت مش شايف كده طب وبعدين هو انت بتنفذ امر الله هو انت على مراد الله هو انت بتنفذ كلام الله هو انت بتنفذ احاديث النبي عليه الصلاه والسلام انت على الطريق فاطمئن طب مش شايف تأثير مش شايف نتيجة مش حاسس ان الجو بيتغير النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو إلى الله لمدة عشرين سنة كان معه ألف رجل ألف ومئة رجل ألف ومئة رجل دولت يعني يعني أنا آسف عدد المصلين في في مسجد صلاة الجمعة وهو صابر 1400 واحد بس هم دول بعد 20 سنة 20 سنة شغال في الدعوة ومفيش معاه الا 1400 واحد لما صبر فتح الله له فجأة جه فتح مكة ال 1400 بقوا 12000 فجأة جت حجة الوداع بقوا 120000 في آخر سنتين آخر سنتين أمال الناس دي كلها كانت فين قبل كده كان هذا بلاء الصبر الناس تستعجل إذا طال عليهم الأمل بعد بعد 20 سنه كانوا في ازاي؟
الحديبية اللي خرجوا في الحديبية وكانوا لو- اللي كانوا خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية وكانوا قادرين على بيعوا على الموت اللي لما النبي عليه الصلاة والسلام قال يلا خرجوا معاه في كل وقت في, في, في مكان واحد يعني 1100 واحد يعتمد عليهم نبي من الأنبياء يسوي القلق أصحاب الدعوة أنفسهم تجول في في خواطرهم أمنية ورغبة في استعجال الوعد ووقوع الموعود عندئذ يجيء الأمر بالصبر قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون شيخ الإسلام عمل آه، آه، من الآية ديت آه، قاعدة قال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين قال اللي عايز يبقى إمام في الدين عليه فقط بالصبر واليقين اليقين في إيه؟ اليقين فيما هو عليه يكون في- وأن يصبر على ذلك يعني أنت ماشي في الطريق فواحد بيقول لك أنت يا عم ماشي بقالك 20 سنة مش هتوصل يا عم أنت عملت إيه؟ أنت عندك يقين فيما تقول فإذا كان عندك يقين اصبر عليه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا أئمة الدين وظيفتهم هداية الناس ليه؟ لما صبروا أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسا قال صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء الصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان والقرآن حجة لك أو عليك إن أنت محتاج في هذا الطريق نور صلي محتاج ان الطريق ينور اصبر محتاج انك تثبت انك انت ماشي في الطريق ابذل محتاج يبقى معاك خريطة للطريق اقرأ القرآن القرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو كل الناس بتف... ب- بتتحرك بتروح بتقوم من الصبح وتبذل 24 ساعة تبذل بتبذل جهد في 24 ساعة فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها الدعوة جهاد مع النفس لا يزال صاحب الصبر مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب الدعوة جهاد مع النفس مع شهواتها مع انحرافاتها مع ضعفها مع شرودها مع عجلتها مع قنوطها الدعوة جهاد مع أعداء الدعوة ووسائدهم وتدبيرهم وكيدهم وأذاهم النفس تحاول الهروب من تكاليف الدعوة تحاول أن تتفلت تحاول أن تتخلى في أزياء كثيرة تحاول ألا تستقيم على أوامر الدين والداعية لا زاد له إلا الصبر ان انت ه- إيه، دعيت ناس وما استجابتش اصبر ربيت اخوة وطنشوني اصبر جيل قام ثم لا تجد له نتيجة اصبر قعدت تخوض معارك شديدة ثم لما عند أرض النزال جات الهزيمة اصبر كمل مما يروى عن معرفش كنت قلت لكم ولا كده مما يروى عن الشيخ ابن عثيمين كان احد الاخوه يعني في جامع الجامعه الاسلاميه كان بيحكي لي كان بيقول ان الشيخ التقى يعني ب- ب- ب- برجل كان آه، خادم للشيخ يعني فكان آه، الشيخ مره في سفر وكان عنده درس فرجع من الدرس فرجع من السفر فقال له انا ايه يلا عشان ندي الدرس قال له يا شيخ احنا لغينا الدرس احنا لغينا الدرس احنا ما كناش متخيلين ان حضرتك هت إيه هترجع يعني وتلحق الدرس فاعتذرنا ان الناس تيجي يعني فقالوا انا هدي الدرس قال له يا شيخ طب نقول للناس قال له تقول للناس ما تقولش الناس لو قدام الجدار انا هدي الدرس وقول قاعد يدي الدرس اللي حاضر ال- المؤذن والمقيم و- والاخ خادم بس ان انت م- عارف انا ماشي في طريق الناس جت الناس ما جتش الناس تأثرت الناس ما تأثرتش انا ماشي في الطريق خليني معتبر اديك ماشي بينا.
بعدين خليني اديك بعدين معتبر البعد بين الأو...
إنت خليني مديك اديك برضه.
بعدين البعد الاولاني البعد الاولاني ان انت آه، آه، آه، تعالج اخطائك وده نزل في احد خلاص كده مم.
لكن هل تاكل الامر يعني انا عندي بعدين بعد ان انا هعالج الاخطاء وهستمر في الطريق وعندي بعد ان انا انا غلط الطريق كله غلط تعالى من الاول تاني احيانا كثيره بيكون بلاء كده انك انت تبتلى هذا البلاء عشان تشك اصلا ولا هتستمر كم واحد فيها قرر ان هو مش هيكمل اصلا في الطريق ده كم واحد قرر إنه- انه ينقلب على كل الثوابت مش على الاخطاء فقط كان ده ابتلاء صبر فكرة في ان التواصل احيانا يا جماعه هي طبيعه المع... هي طبيعه الطريق كده طبيعه الطريق ان في جولات بتخسر فيها طبيعه الطريق انك لازم تبتلى بلاءات عشان تعرف اخطائك فين وتصلحها طبيعه الطريق انك انت احيانا بترى سقوط رموز قوية أو سقوط ناس آه، آه، عالية القدر أو موت ناس أفاضل ممن يحملوا الدين حتى يخرج جيل جديد زي مثلا في أحد لما النبي عليه السلام يعني أنا من أكثر المواقف اللي مؤثرة فيا كيف استقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر موت مصعب وحمزة أنت متخيل ناس ناس شايلة يعني مصعب ده يا جماعة يعني يعني حاجة ع- في منتهى القوة مصعب فاتح المدينة مصعب ده بني آدم رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام بعته المدينة بعدها بسنة سافر النبي عليه الصلاة والسلام لقى ما من دار من دول الأنصار إلا ودخل فيه الإسلام طاقة غير عادية وفجأة مات النبي عليه الصلاة والسلام كمل حمزة مات كمل عبد الله بن جحش مات كمل أنس بن نضر مات كمل ان هو عنده صبر على ما يفعل ان م- م- فكره ان انا إيه، احنا خسرنا تمام والحل خلاص بقى خلاص بقى ايه بل اصبحت ترى من يؤصل ل- للرجوع اصبحت ترى من يؤصل لترك م- ميدان الدعوه اصبحت ترى من يؤصل ان هو الدين عمل ايه في تواصل.
الحل في العودة إلى كتاب الله نشوف احنا خالفنا فين خالفنا أمر ربنا فين هو من ع- من عند أنفسكم أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا هو ده جاي منين اسأل نفسك هو ده جاي منين صحيح لكن هل معنى ان انا هسأل نفسي انا جاي منين ان انا هف- هفقد الطريق ان انا هترك الطريق ان انا هبتعد عن دين ربنا من الحاجات الاساسيه من المعاني من المعالم الرئيسيه في طريق الله اليقين فيما منهج الله ان احيانا كتير بيعرض قدامك منهج اصلاحي في نظر الغرب مثلا طبقه الغرب على واقعه فوجد له ناتج على ارض ال- الواقع عملوا مصنع حلو وقرروا ان ان هو دي النجاح هو ده النجاح لما عملنا مصنع فتقول له لا منهج الا منهج لا حتى لو ده صح هو يغطي جزء من اجزاء الحياه انك تبقى عندك يقين في منهجك في طرحك يقين في كتابك وتصبر على ذلك ما من دعوة من دعوات الباطل إلا وكان لها رجال يصبرون عليه هتشوف كده إن إن إن كل دعوات الباطل التي قامت
أن تكونوا تؤلمون آه، آه، كان آه، لها رجال يصبرون عليه ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه اصبر المعنى التاني مش عارف اقوله بقى ولا كفايه الصبر النهارده علو الهمة اقول لكم حته في معل- علو الهمة وبعدين نبقى نقولها المره الجايه قال ابن القيم ابن القيم اين انت والطريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح ورمي في النار الخليل وأرجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس يا مخنث العزم إن أنت والطريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح ورمي في النار الخليل وأرجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاس الضر أيوب وزاد على المقدار بكاء داود وسار مع الوحش عيسى وعالج الفقر وأنواع الأذى كله النبي محمد صلى الله عليه وسلم